تسود على العدا حتى تسود على العدا والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد بعد ما اتكلمنا عن خطر الذنوب على حياة الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة وقلنا قد إيه إن الذنوب دي هي عبارة عن قنابل موقوتة ممكن تنفجر في الإنسان في أي وقت ممكن تنفجر في حياته أو تنفجر في قبره أو تنفجر عند لقاء ربه سبحانه وتعالى وقلت لكم إن الذنوب دي لما بتنفجر في حياة الإنسان ممكن تنفجر في قلبه فيصاب القلب بالقسوة أو بالعمى أو بالضعف أو غيرها من الأمراض المتعلقة بالقلب وممكن تنفجر في بدنه يظهر الوهن والتعب على البدن وممكن تنفجر في نفسه فتراه مهموما مغموما مهما حصل من أمور الدنيا سبحان الله تلاقيه في قمة الهم وقمة الغم وقلت لكم ان هي تارة بتنفجر عند الموت عند موت الإنسان والعياذ بالله توصله لسوء خاتمة وممكن والعياذ بالله تنفجر في قبره فتؤدي إلى ان هذا العبد يعذب في قبره عافاني الله وإياكم من عذاب القبر وممكن تنفجر بقى الذنوب بأثرها بمشكلتها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عند الحساب فمثلا فلا يستطيع الإجابة على أي سؤال يسأله ربه عز وجل عليه أو عند الميزان فتثقل كفة السيئات أو على عند تطايل الصحف فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره أو العياذ بالله عند الصراط فمع أول قدم له على على الصراط والعياذ بالله يهوي في النار قلنا يا إخواني وأحبابي ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فزي ما اتكلمنا عن أثر الذنوب والمعاصي في حياتنا كلنا لازم نتكلم في الجانب الآخر والجانب المقابل عن أثر طاعة الإنسان في حياته أيضا ولازم نتكلم عن الطاعة دي في حياته ولازم نتكلم عن الطاعة دي عند موته ولازم نتكلم عن الطاعة دي عند لقاء ربه سبحانه وتعالى يمكن اتكلمنا الأسبوع الماضي كده ناخد سريعا عشان بقى نوصل حلقة الأسبوع الماضي وحلقة الأسبوع ده اتكلمنا في الأسبوع الماضي ان الحسنة لها فضل عظيم جدا في حياة الإنسان ولها دور ان الإنسان ده يحيا حياة طيبة حياة كريمة بين الناس وعند موته وعند لقاء ربه سبحانه وتعالى قلت لكم والله يا أحبابي إحنا في أشد الحاجة إلى عمل الصالحات فترة الفطور اللي إحنا مرينا بيها أو فترة وقوعنا أو تلبسنا ببعض المعاصي الفترة الماضية تحتاج مننا الطاعة وقلت لكم يا جماعة إن الطاعة بمجرد بس ما هعملها وإن كانت يا جماعة ولو كانت سبحان الله بس سبحان الله بس هذه الكلمة لها تأثير عجيب في قلب كل إنسان هذه الكلمة لها نور نور في قلب الإنسان يؤدي إلى انشراح الصدر يؤدي بعد ذلك إلى السعادة كما سيتبين لنا في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ولكن اللي أنا عايز أكد عليه قلت لكم أحبابي إن من فضائل الحسنات أو من مكانة الحسنات أو من أثر الحسنات على حياة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى كما قال من يعمل سوءا يجزى به ربنا سبحانه وتعالى علمنا وقال لنا خدوا بالكم يا جماعة إن زي ما أنا وضعت لكم قانون من يعمل سوءا يجزى به فإنني أيضا وضعت لكم قانون وهو قول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها أي إنسان سيأتي بحسنة له خير منها وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به أي يجزى على قدر الذنب ده قانون ربنا سبحانه وتعالى مع السيئات وأصحاب السيئات ولكن في الحسنة قوانين ربنا سبحانه وتعالى ما كانتش ان جزاء ربنا لك على قد حسنتك ولكن ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا وبين لينا انك لو قدمت الحسنة مش ربنا هيجازيك بحسنة زيها لا ده ربنا هيجازيك بأفضل منها قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير خير كلمة منكرة علشان تفيد كل خير وعلشان تفيد أعظم خير فمهما قدم الإنسان من حسنة وإن كانت بسيطة جدا جدا جدا جدا فحتما ولابد عطاء الله سبحانه وتعالى له هيكون أعظم بكثير جدا جدا جدا من من الحسنة اللي الإنسان قدمها وكنا قلنا أول حاجة إن حتما ولابد ستكون هناك مكافأة حتما ولابد ستكون هناك مكافأة المكافأة الأولى كما قال عروة بن الزبير أو كما قال أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه أن من جاء بالحسنة من ما من عبد يحسن بالنهار إلا ويجازيه الله عز وجل بالليل وما من عبد يحسن بالليل إلا ويجازيه الله سبحانه وتعالى بالنهار تغض نظرك عن الحرام في النهار تلاقي سبحان الله بسرعة ربنا سبحانه وتعالى أكرمك في الليل بالقيام والاستغفار وقراءة القرآن والذكر والإحسان كل هذه الحسنات اللي ربنا فتحها لك بالليل فتحها بالليل ليه؟ فتحها بالليل عشان انت عملت حسنة بس بالنهار وكذلك أيضا انت قمت ركعتين بس بالليل أو قرأت آية من القرآن بالليل أو ذكرت ربنا سبحانه وتعالى ولو عشر مرات قلت سبحان الله حتى لابد تجد أثر ده بالنهار علشان كده بقول لكم أحبابي العقلاء العقلاء من الناس في كل زمان وكل مكان لما ايقنوا بهذا القانون اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه كانوا لا يكفون عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى مهما كانت الأحوال اللي هم فيها ممكن راجل يكون عنده 120 سنة ولكن لا يحقر أبدا ركعة أو ركعتين ممكن يكون الرجل والعياذ بالله عافاني الله وإياكم مقطوع القدم ولكن قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى ما اكتفاش بالصلاة قيام الليل في المساجد ولكن ده ظل قائم طيلة الوقت إلى أذان الفجر بالصلاة كما سيتبين لنا من هذا التقرير التقرير اللي احنا هنشوفه دلوقتي تقرير الهدف من وراه اقول لكم يا جماعة الناس دي فهمت قوانين ربنا سبحانه وتعالى صح من جاء بالحسنة فله خير منها الناس دي لم يعقها ابدا لا سن ولا مرض ولا اي شيء ان هي تعبد ربنا سبحانه وتعالى والهدف الثالث والاساسي من وراء هذا التقرير ان انا لازم اقول لكم يا جماعة لازم اقول لكم يا جماعة خدوا بالكم خدوا بالكم ان الفيديو ده تحميسي فيديو يدفعنا لمجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده وارجع لكم تاني للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد
أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا يوم المعاد طفل الإله وناجه فنل السعادة والرشاد قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد دع عنك الثقال الهوى تلقى الهداية والسداد وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد دع عنك الثقال الهوى تلقى الهداية والسداد
100 سنة ومريض ومع ذلك ما شاء الله لا قوة بالله مجتهد في الصلاة لأنه يعلم يقينا يعلم يقينا القانون اللي ربنا وضعه في الكون من جاء بالحسنة فله خير منها والتاني اللي سبحان الله يعني في غيبوبة الموت في غيبوبة الموت وبيرفع الأذان علشان الناس تصلي والثالث التركي اللي صلى قيام الليل 20 ركعة أو 23 ركعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ومع ذلك لم يكتفي 23 ركعة 23 ركعة ومع ذلك لم يكتفي بل بعد ما خلص الإمام صلاة الوتر من هنا قام هذا الرجل ليكمل صلاة الليل الخاصة به وهو على رجل واحدة وهو على رجل واحدة والأخ الماليزي اللي كان بيصلي وإن إيديه ورجليه الاتنين مقطعينه وسبحان الله لو, لو وقف لوحده ممكن يقع حاطين له حبل حاطين له حبل علشان ما يقعش يبقى مسنود على هذا الحبل وسبحان الله الراجل الأخير اللي كان بي قاعد في المسجد بيصلي وأنبوبة الأكسجين لأنه مش عارف يتنفس رغم كل هذه الأمراض وكل هذه المعاناة الناس دي عرفت قوانين ربنا سبحانه وتعالى قوانين ربنا سبحانه وتعالى اللي توضح لينا قد ايه قد ايه الانسان مننا لازم يفهم كويس جدا قوانين الحياه القانون اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه من جاء بالحسنه فله خير منها الناس دي ما شاء الله لا قوه الا بالله لما الواحد منهم بيموت بيموت على احسن صوره وبيموت على احسن عمل لان ربنا سبحانه وتعالى كده ربنا سبحانه وتعالى حكمته اقتضت ان من جاء بالحسنه فله خير منها له خير منها له صور كتير جدا جدا منها المكافاه ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك في الليل او يحفظك في النهار يحفظك بسبب حسنه حسنة بسيطة انت عملتها ممكن تكون في الجامعة النهاردة غضيت نظرك عن الحرام فتلاقي سبحان الله ربنا كافئك بالليل انك تقوم الليل وتقرأ القرآن وتستغفر والتقايم لليل ما شاء الله مبسوط وفرحان سبحان الله ممكن بالليل وانت تعبان ومرهق تقرأ لك شوية قرآن تقعدي حضرتك بس كده تسبحي ربنا سبحانه وتعالى تقرأي شوية قرآن ما بتعرفيش تقرأي حطيت ال ال الراديو جنب ودانك وجبت إذاعة القرآن الكريم عايزة تقضي ليلة وانت بتسمعي قرآن أو بتسمعي درس أو فتحت القناة على قناة إسلامية وبدأت تسمعي درس سبحان الله تلاقي حفظ ربنا سبحانه وتعالى ليك بالنهار ده قانون لربنا سبحانه وتعالى في الكون قال أبو سليمان الضراني رحمة الله عليه من أحسن في النهار كوفئ في الليل ومن أحسن في الليل كوفئ في النهار من, من أثر الطاعة على حياة الإنسان ان ربنا سبحانه وتعالى يخرجك من حسنه لحسنه ومن الحسنه دي الحسنه اكبر ومن الحسنه دي الحسنه اكبر ومن الحسنه دي الحسنه اكبر سبحان الله لحد ما الانسان سبحان الله لما تيجي كده تختم له تختم له سبحان الله بايه تختم له ما شاء الله لو كتب الله بحسن خاتمه كما سيتبين لنا الان زي ما خدنا الدرس اللي فات عمر بن الزبير رضي الله عنه كان يقول إذا رأيت الرجل يعمل حسنة فاعلم أن لها عنده حسنات وذلك لأن الحسنة تدل على أختها قلت لكم من بركات الحسنات كمان إن يا جماعة ممكن الحسنة البسيطة اللي احنا عملناها ممكن والله لو كان عندنا ذنوب سيئات جبال سيئات جبال من السيئات الحسنة دي تنزل عليها سبحان الله تضيع كل حاجة قبل ما نطلع تقرير عايز أقصل لكم عندكم الجزئية دي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان بيأكد لنا على معنى عظيم جدا كان يطوف على الناس وهو قائد للجند فكان يقول أيها الناس كم مدنث كم مبيض لثوبه ممكن الواحد يلبس ثياب أبيض جميل جدا وهو مدنس لدينه وكم من إنسان يريد أن يعز نفسه وهو لها مهين وهو لها مهين أيها الناس أيها الناس ما أجمل من حسنات حديثات لسيئات قديمات فوالله لو أن أحدكم أذنب ذنوبا فيما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت هذه الحسنة على هذه السيئة على هذه السيئات ثم هضتها يعني نسفتها الحسنات أتبع السيئة الحسنة تمحوها من أعظم الأمور المتعلقة بالحسنات إن ربنا سبحانه وتعالى جعل مكافأة جميلة جدا إنك تعمل حسنة سبحان الله تجد أثرها في قلبك وعلى نفسك قمة السعادة وقمة السرور والله مهما ضاقت بك الدنيا أنت مبسوط وأنت سعيد يا جماعة في ناس بتعيط في ناس بتبكي في واحد لما بيبكي بيبكي سبحان الله على دنيا فتلاقيه تعيش طول حياته وفي ناس لما بتبكي تبكي ما شاء الله على طاعة عملتها سبحان الله الاثنين اللي كان بيدور على سعادته في معصية ربنا سبحانه وتعالى لا يجني منها إلا الهم والشقاء واللي دور على سعادته ان يختم كتاب ربنا سبحانه وتعالى او يجتهد في حفظ القرآن او في ذكر الله او في الصلاة هم دول السعداء والله العظيم إن أهل الطاعة كما قال سلفنا إن أهل الطاعة في طاعتهم أسعد من أهل المعصية في معصيتهم قبل ما نتكلم عن قد إيه السعادة ما بتجيش إلا من طريق الحسنات تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونسأل نفسنا هي الناس دي بتبكي ليه واحد منهم هيبكي حزنا وحسرة والباقي هيبكوا فرحا وسعادة وسرور تعالوا مع بعض نشوف التقرير وارجع لكم تاني هاي هاي هاي هاي كرة القدم يعني وبعدين وبعدين يعني مبروك حق الزعيم مبروك حق الزعيم ما قصر وجاب علينا ثلاثة مبروك لهم ليش ليش ليش جاب ثلاثة؟
من لعب ريان ما في دفاع ما في وسط ما في هجوم كل ما راحوا قدام جابوا علينا جول
خلاص خلاص معلش معلش
رأيت أسناد الشديد لا يقوى أبدأ بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الذي يوقن في الصدور
لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حياتك بالهدى طريق التائبين وأمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين وارض الإله بطاعة يسعدك في
هي دي السعادة اللي فعلا الإنسان ساعتها لا يملك أبدا أن يصنع أي شيء إلا أنه يخر الله عز وجل ساجدا هي دي السعادة اللي التي لا يشعر بها ولا يعني يجد حلاوتها أهل المعصية أبدا إن شاء الله الشباب صغير ما شاء الله هو بيختم القرآن وأنا والله لضيق وقت ال- الحلقة آه، كنت جبت لكم مشاهد خطيرة ل- لأولاد بيختموا القرآن ما شاء الله يعني سبحان الله يعني المشهد الأول بيبكي الولد بيبكي علشان الفريق بتاعه خسر مفيش دفاع ولا في وسط ولا في هجوم وبيعيط ومنهار يعني أسأل الله سبحانه وتعالى له لضايق الولد منهار سبحان الله فاكرين واحنا بنتكلم على درس ال- الذنوب وأثرها على الإنسان لما كنت بقولت قلت لكم كلمة سيدنا علي رضي الله عنه إن, إن للذنوب عقوبات ومن بينها تعسر اللذة قالوا له يا أمير المؤمنين وما تعسر اللذة قال لا يبحث عن شهوة حلال إلا ووجد فيها ما, ما, ما يعسرها عليه سبحان الله هو رايح الماتش علشان يبقى مبسوط ويبقى فرحان بالفريق بتاعه والنادي بتاعه وفجأة سبحان الله ال- ال- اللذة اللي هو كان رايح لها سبحان الله اتقلبت عليه هم وغم وضيق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أهل الطاعة على عكس كده أهل الطاعة سبحان الله في قمة السعادة ناس ما شاء الله شاب بيختم كتاب الله عز وجل الشاب اللي لابس فانيلة كورة وعمال يختم القرآن على إيد الشيخ وهو لا يملك يعني أنا أنا ظني إن الشاب ده أنا ظني إن الطفل ده مش شاب ولا حاجة أنا ظني إن الطفل ده وهو بيختم خواتيم سورة البقرة آخر سورة بيحفظها إن الشاب ده أو الطفل ده هو مش عارف يعني إيه خشوع ولا عارف يعني إيه ولا عارف يعني إيه معاني الآيات يمكن ما يكونش أصلا عارف معاني الآيات ولكن سبحان الله أحبابي هذه هي الساعة التي تتنزل فيها رحمات الله سبحانه وتعالى على عباده من أهل الطاعة هذه الساعة اللي كان سفيان الثوري رحمة الله عليه كان يقول إن في لحظة ختم القرآن هذه ساعة تتنزل فيها السكينة والرحمة على عباد الله سبحانه علشان كده كان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كان لما يجي يختم القرآن يجمع كل أولاده ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول هذه ساعة تتنزل فيها الرحمة الرحمة دي اللي الإنسان ساعتها بيحس ان هو عايز يبكي فرحان من شدة السعادة وعايز يعيط مش قادر يعمل حاجة فهو هيجد ان الحاجة الوحيدة اللي تعبر عن شعوره الآن انه يخير لله عز وجل ساجد انه يخير لله عز وجل سا- شا- ساجد دي السعادة اللي احنا بنرجوها من وراء طاعتنا ربنا سبحانه وتعالى ممكن والد كريم من أبانا سبحان الله يقول لي والله العظيم أنا ممكن أروح المسجد أصلي صلاة بعد الصلاة والله العظيم أنا أشعر فعلا بلذة وسعادة والله العظيم لو اتح- خيرت بين ملايين الدنيا وبين الدقيقتين ثلاثة اللي أنا شعرت فيهم بالسعادة دول والله لا أختار هذه هذه الدقائق المعدودة في السعادة هي دي السعادة هي دي السعادة اللي احنا دايما بنحصلها أحبابي من وراء طاعة ربنا سبحانه وتعالى هي دي المتعة اللي دايما بنحصلها من وراء طاعة ربنا سبحانه وتعالى حتى كان بعضهم يقول والله والله إن في الدنيا لجنة دي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة جنة الدنيا هي السعادة جنة الدنيا هي طاعة ربنا سبحانه وتعالى علشان كده كان دايما له كلمة رائعة بديعة كان رحمة الله عليه يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم أعتاب العبودية اللي عايز فعلا يظل سعيد سعادة الدنيا والآخرة ي- ي- دايما يلازم أعتاب العبودية سبحان الله شيخ الإسلام ابن تيمية حبس أكثر من مرة حبس أكثر من مرة وث- وسجن أكثر من مرة ومع ذلك سبحان الله كان يقول وما يصنع أعدائي بي إن جنتي في صدري إن جنتي في صدري وكان كثيرا ما يقول المحبوس من حبس عن ربه والمأسير من أسره هواه يا جماعة المسألة الناس دي ذاقت حلاوة الدنيا حتى كان بعضهم يقول كما كان يقول إبراهيم بن أدهم والله والله إننا لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف عشان ياخدوها مننا الملوك دول اللي معاهم الفلوس ومعاهم الثراء ومعاهم ولكن للأسف ضلوا طريق السعادة لأن هم اجتهدوا في معصية ربنا سبحانه وتعالى فلا يشعروا أبدا بطاعة الله لا يجدوا أبدا طاعة الله عز وجل ولا يقوموا بها وبالتالي لا يجدوا أبدا السعادة إنما سبحان الله ممكن نلاقي إنسان بسيط جدا بسيط جدا جدا جدا ولكن ما شاء الله على طاعة لله سبحانه وتعالى وتلاقيه ما شاء الله لو كنت والله يا أحبابي أسعد إنسان في الكون تلاقي أم من أمهاتنا ما شاء الله معاها المشنة فلاحة من الفلاحات معاها المشنة وخدت شوية خص ربطتين خص كده حطيتهم في المشنة طلعت على الطريق تبيعهم للناس وتلاقيها ما شاء الله راجعة بيتها في قمة السعادة في قمة السعادة أخ من أخواننا ما شاء الله الصنايعية البساط جدا ومع ذلك سبحان الله تلاقيه في البيت سعيد رائع جدا مع زوجته ومع أولاده وممكن برضه بنجد ما شاء الله أحبابنا وإخواننا من أهل الثراء ولكن ما شاء الله مع ثرائهم الثراء ده ما شغلهمش عن ربنا ولا شغلهم عن طاعة ربنا فسبحان الله يعني دول حصلوا الدنيا وحصلوا نعيم الدنيا أيضا بطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى هي دي السعادة السعادة ان الأخت تجتهد في ختم القرآن على إيد المعلمة يوم الختم ده أسعد أسعد لحظة من لحظات حياتها هو ده المطلوب هو ده المرجو الآن ده اللي احنا عايزينه يا أحبابي يا أحبابي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وأنا هفضل أكرر الآية طول الحلقة من جاء بالحسنة فله خير منها اللي هيأتي بحسنة بين ايدين ربنا حتما ولابد ربنا سبحانه وتعالى هيسعده هيفرحه والله العظيم هيفرحه مهما كنت مهموم مهما كنت مهموم دي رسالة لكل انسان اصابه الهم او الغم او الكرب الجأ الى ربك عز وجل اجتهد انك تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى تلاقي السعادة الحقيقية السعادة اللي تفضل موجودة معاك تفضل موجودة معاك طول حياتك حتى والله وانت بتموت وانت بتموت اسأل الله ان يطيل في اعمالكم ويحسن في اعمال ويحسن في اعمالكم والله وانت بتموت بتموت تأتي لك البشارات اللي بيها تكون قرير العين حتى وانت بتموت والله يا أحبابي كم غسلت بيدي أقوام بيدي هذه والله العظيم يا جماعة أنا لن أنسى أبدا أحد أبائنا الكرام اللي كان له يعني بلاء شديد جدا وفترات طويلة جدا مع البلاء والمرض سبحان الله انا اللي غسلته انا اللي كفنته وانا اخر واحد يعني هو كان لكبر السن كان في تباعد بين الفكين فانا قربت الفكين كده وربطتهم بحيث يفضل البق مقفول والله يا احبابي وكفنته اخر واحد نظر لوجهي انا وقمت بغطي الوجه وكفنته خلاص والله العظيم يعني انا صممت ان انا اخش معاه القبر وهو بيتدفن ولما دخلت معاه القبر والله العظيم بكشف عن وجهه انا اخر واحد شايف الوجه والله العظيم لما وضع في القبر ابتسم والله كان بيضحك ماذا رأى ماذا رأى علشان يضحك هذه الضحكة أو يبتسم هذه الابتسامة والله كلما ذكرت ما ذكره الذهبي في السير أن أحد الصالحين عند موته ابتسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون للي أنا شايفه ده فليعمل العاملون رأى مقعده في الجنة فابتسم رأى ما أعده الله سبحانه وتعالى له فابتسم دول الناس اللي عاشوا على طاعة ربنا سبحان الله لا يخرجهم الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يسعدهم بعد أن يرى كل واحد من هؤلاء ملائكة الله عز وجل قد نزلت تقول أيتها الناس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان عاشوا على الطاعة ربنا يقبضهم على الطاعة تعالوا مع بعض نشوف تقرير كده وهو ممكن يكون تقرير يعني سبحان الله شديد علينا شوية ولكن والله يا إخواني أنا كل اللي أقدر أقوله لكم لمثل هذه اللحظات فأعدوا تعالوا شوف التقرير وارجع لكم تاني
يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي تبكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي
شفتوا إن الله إذا أحب عبدا عسله قالوا يا رسول الله مع السله قال يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه سبحان الله آه، محرم آه، أول واحد ده والد كريم تركي عايش للدعوة ومات على الدعوة دخل المسجد فوجد أب ومعاه طفلين آه، بيصلوا معاه فحب يحبب الأولاد في الصلاة يحبب الأولاد في المسجد ويشجع والدهم إن هم دايما يكونوا معاه في المسجد ما شاء الله ادى للولد ده بس تلهايه والولد ده بس تلهايه وخبط على كتاف الأب كده بيشجعه شد حيلك رب أولادك قربهم من المسجد في قلب المسجد يا دوبك يديلهم سبحان الله في لحظة يقع يموت في لحظة يقع يموت آخر عمل يكون بيعمله هو الدعوة علشان عايز أقول لكل إخواننا وكل أخواتنا اللي أثروا في الدعوة شوفوا الناس اللي شغالة في الدعوة ربنا بيكرمها إيه بس تلياية لأطفال في المسجد أمال أبائنا اللي بيشتموا أولادنا وبيبهدلوهم في المساجد نقول لهم إيه هذا الرجل انظروا كيف ختم الله له ممكن كان قبل يا جماعة ده ثانية يا جماعة والله ده ثواني معدودة ادى للولد ده بالسلياية والولد ده بالسلياية ولف وشه وقع مات ولف وشه وقع مات ده مات في تركيا ده مات في تركيا في بيت الله سبحانه وتعالى الثاني سبحان الله محرم في رمضان شوفوا يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى يرى إنسان على طاعة يا إخواني ويا أخواتي ما تحقروش ركعتين من الضحى يا إخواني يا أخواتي ما تحقروش صيام يوم من الأيام لله سبحانه وتعالى يا إخواني ما تحقروش إن أنت تقوم في مسجد وتاخد ورقة زي كده تكتب فيها شوية عناصر وتذكر الناس يا إخواني ما تحقروش إن أنتوا تقرأوا قرآن يا إخواني ما تحقروش إنك تعلم زوجتك القرآن أو تقرأها القرآن يا إخواني ما تحقروش إنك تعلم والدك الصلاة يا إخواني ما تحقروش إنك تتصدق ولو بالقليل يا إخواني ما تحقروش أي عمل صالح الراجل ده مات على بستليايه الراجل ده مات على بستليايه ولكن بستليايه لها عظيم القدر عند الله سبحانه وتعالى مات هو يدعو إلى الله الثاني في رمضان الثاني في رمضان سبحان الله ساب بلاده أنا لا أعرف بلده منين ساب بلده وجاء على بيت الله الحرام رايح يؤدي العمرة وهو لابس الإحرام بتاعه ياه ياه وهو في رمضان وهو في رمضان وقدام بيت الله الحرام في بيت ال- في م- في في, في بلد الله الحرام ورايح يعمل عمره وهو محرم لابس الاحرام بتاعه ما شاء الله لا قوه الا بالله وهو على ابواب الحرم داخل يعمل عمره خلاص ربنا سبحانه وتعالى اختار انه يموت هنا يموت وهو محرم ويموت في رمضان ويموت على طاعه ويموت في اعظم بقاع الارض في افضل بقاع الارض في احب بقاع الارض عند الله سبحانه وتعالى دي الناس اللي عاشت على الطاعه احسبهم كذلك ولا ازكي على الله عز وجل احد دي الناس اللي عاش على الطاعه شو بقى من جاء بالحسنات فله خير منها بيرى خيرا منها وهو بيموت بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هي دي المعاني اللي احنا لازم نوصل لها ممكن لو اتكلمنا كتير المعاني ما توصلش ولكن ممكن- ممكن مقطع فيديو بسيط يوصل ألف معنى كنا عايزين نتكلم حواليه هي دي الناس اللي عاشت مع ربنا سبحانه وتعالى وقضت حياتها مع الله سبحانه وتعالى في طاعة وعبادة وقرب سبحان الله شوفوا الناس دي عاشت ازاي وشوفوا الناس دي بتموت ازاي سبحان الله والتالت التالت ده اللي عجيب امره عجيب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم راجل جاي من أقاصي بلاد المسلمين علشان يصلي في المكان ده لبسه يدي أفغانستان يدي باكستان يدي الهند اللبس ده وسبحان الله يروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وهو بيصلي مش هو مش, مش, مش هو واقف ولا راكع لا ده يسجد لله سبحانه وتعالى بعبادة من أعظم وأجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى ب- ب- ساجد راجل ساجد الناس اللي ضيعت الصلاة هتموت ازاي الناس دي عاشت على الصلاة وهو ساجد مات ان ربنا يختار له انه يموت كده ان ربنا يختار له انه يموت هنا انه يموت ساجد وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مش في بلده ده يمكن يكون السلف في فلوس العمره علشان يروح يعمل عمره ويروح يزور المسجد النبوي الشريف وهو في المسجد يصلي كان ممكن يكون دلوقتي في اللوكاندا او في الفندق اللي هو قاعد فيه كان ممكن دلوقتي يكون قاعد ياكل كان ممكن يكون في الشارع بيشتري الهدايا زي ما كتير من الناس راح عمره علشان تشتري هدايا ولكن سبحان الله ربنا يختار انه يسيب بلده علشان يروح المسجد النبوي ويسيب ال... وهو في المدينه في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش بيشتري هدايا ولا في الشارع ولا في الفندق ولا بياكل ولا بيشرب ولا في الخلاء ممكن ناس تكون في الخلاء وتموت لا لا لا هو ربنا سبحانه وتعالى بيختار له وقت تاني خالص الوقت اللي يختاره له ربنا ان هو يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومش على اي عمل ده وهو بيصلي ومش على اي ركن من اركان الصلاه ده وهو ساجد ربنا سبحانه وتعالى يقبضه وهو ساجد وامام ذهول الناس امام ذهول الناس راجل وهو ساجد مات راجل وهو ساجد مات ولا الاخير الراجل الاندونيسي الاخير احنا كنا سمعنا عن البركان بتاع اندونيسيا اللي كان معروف اللي كان بس البر... ال- ال- البركان ده بيقذف الحمم كده 10 كيلو متر في السماء النار بتطلع 10 كيلو متر في السماء قبل ما البركان بينفجر طلع غازات سامه وطلع رماد والكلام ده هذا الرجل الصالح نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد واللي يدفعني ان اقول ان هو صالح ان مش اي حد بيموت الموتة دي ان سبحان الله الغازات تنبعث من البركان الراجل شم الغازات اتخنق مات ولما مات نزل الرماد على بيته على جثته فالجسم اتخشب الجسم يعني خلاص هو زي ما تقولوا ايه انا مش عارف ال- ال- ال- اعبر عنها هو الجسم اتخشب خلاص احنا واحنا بنغسل بنقول خلاص ده الجسم اتخشب حاول تلين المفاصل هو الراجل ات- اتجمد على كده اتخشب على كده جسمه بقى كده الناس لما جم يشيلوه مش مش الرجل بقى تفك او الايد تفك لا ده لقوه ساجد يعني كان بيصلي كان بيقيم الليل وهو بيقيم الليل نزل الغاز مره واحده خنقه مات وهو ساجد نزل الرماد جسمه اتخشب بهذه الصورة الناس بيشيلوا عليه التراب ويا ريت نخش على الفيديو كده على الصفحة او على الفيسبوك هتلاقوا الناس وهي عمالة لا اله الا الله مش مصدقين مش ممكن الراجل عمالين يشيلوا من تراب من على جسمه كده يا رب عفوك يا رب كرمك ايه ده يا رب كرمك ايه ده ويشيلوه ويحطوه على السرير ده اللي هو بتاع الاسعاف وهو ساجد والراجل ده لما هيتغسل هيتغسل وهو ساجد لان خلاص خلاص لو فكوا الجسم الجسم يتكسر ما ينفعش حرام كسر عظم المؤمن ميتا ككسر حيا هيتغسل وهو كده هيتغسل وهو كده وهيتشال يت- يروح القبر بتاعه تخيلوا يا جماعة العظمة تخيلوا يا جماعة العظمة ان ده لما يخش قبره هيكسروا القبر علشان يعرفوا يدخلوه من العين بتاعة القبر او هيوسعوا اللحد شوية علشان اللحد يتسع ان يتحط فيه رجل ساجد ايه الكرم ده ايه الكرم هو ده ما من جاء بالحسنة فله خير منها ربنا سبحانه وتعالى بيجازيه بخير منها مش كده وبس ده ربنا سبحانه وتعالى من كرمه علينا ان ممكن الراجل اللي مات ده هو خلاص مات وانتهت المسألة لا لا لا ما انتهتش ده الراجل ده بيتولى الله عز وجل حفظه بعد ذلك في ولده وولد ولده وولد ولد ولده وولد ولد ولد ولده لحد بقى السابع زي ما ذكر بعض علمائنا كما كان بعضهم يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يحفظ بالرجل الصالح دار جاره وجاره وجاره سبعين بيت حوالينه من اليمين والشمال وقدامه ربنا ممكن يحفظ قرية كلها بسبب رجل صالح واحد بس فتخيل بقى حفظ ربنا ليه هو بيكون عامل ايه في القرآن ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبيا صالحا كريما من أولي العزم من أفضل رسل الله وأكرم رسل الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى رجل من الصالحين الخضر علشان يروحوا لمكان بعيد جدا جدا طب ليه التعب ده كله علشان يبنوا جدار وليه يبنوا جدار أصل أصحاب الجدار ده أ- أ- اولاد صالحين لسه اولاد صالحين واولاد صغار وكان تحت الجدار ده كنز لهم ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم ان الجدار ده لو ما اتبناش الناس كانت هتوصل للمكان ده وتستخرج الكنز بتاع الاطفال دول وياخدوه وينهبوه والاولاد يحرموا من هذا الخير سبحان الله ربنا يرسل ع- يعني يرسل نبي عظيم ورجل صالح علشان يبني الجدار ده ليه علشان يحفظ الكنز ده ليه علشان الاولاد لما يكبروا ينتفعوا بهذا الكنز ده كله ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما شوفوا اللي جايه دي وكان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك سبحان الله إيه، قال ابن عباس لم يكن أبوهم لم يكن هذا الرجل أبوهما وإنما كان الجد التاسع لهم الجد السابع لهم الجد رقم سبعة فضل حفظ ربنا سبحانه وتعالى مش ليه هو ده ليه والأولاد والنسل والأحفاد والأحفاد أحفاده وهكذا لحد الجيل السابع ربنا سبحانه وتعالى يحفظ كل هؤلاء أبائنا الكرام أبائنا الكرام أهلنا في الصعيد وأهلنا في بحري وأهلنا في اسكندرية وفي القاهرة وفي سينا أهلنا في كل العالم العربي بتحب أولادك خايف على أولادك نفسك دايما أسمع أبانا يقولوا إحنا خايفين عليكم يا أولاد من بعدنا لو متنا مين اللي هيتولاكم أنا هقول لك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على طاعة الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا الخوف ده من شيء مستقبل خايف من حاجة جاية بعد كده خايف من القبر خايف من الحساب خايف من الميزان خايف من الجنة النار ألا تخاف ما تخافش من المراتب دي كلها ولا منازل الآخرة كلها احنا أوليائك إن شاء الله هنساعدك إنك تمر بسلام ألا تخافوا ولا تحزنوا الحزن إنما يكون على شيء اه، انت سايب وراك شيء قديم انت تفتكر حدث قديم فتحزن تفتكر حاجة قديمة فتحزن سبحان الله طب انت س- رايح للدار الاخرة سايب وراك اولادك وسايب وراك زوجتك ربنا بيقول ولا تحزنوا احنا هنتولى اولادكم ونحفظهم ونسددهم ونأيدهم سبحان الله الملوك الظالمين من بني امية اكلوا اكلوا اموال الناس وظلموا الناس وضيعوا حقوق الناس وجمعوا اموال من حرام سبحان الله كان أولادهم بعد ذلك يتكففون الناس بيسألوا الناس لله يا محسنين طب فين الكنوز اللي أبائكم خدوها قبل كده وأموال الناس اللي اتأكلت بالباطل سبحان الله كما ضيعوا الناس الله أضاعهم وأضاع لهم أولادهم وأضاع لهم أولادهم تقول لي وإيه ذنب الأولاد إن هم يضيعوا بجرم الأباء والله يقول لا تزر وزرة وزر, وزرة وزر أخرى هقول لك أصل الأولاد شافوا الغلط وسكتوا شافوا الباطل وما تكلموش شافوا الباطل ده وحبوه وعاشوا فيه وأقروه وأقروه إنما سبحان الله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانوا دايما يقولوا له عين حاجة لأولادك ادخر حاجة لأولادك انت كل اموالك بتطلعها للفقراء والمساكين يا اخي سيب حاجة لاولادك وكان يقول لهم تركت لهم الله سبحانه وتعالى وكانت النتيجة ان اولاد عمر بن عبد العزيز من نسل عمر طلع العلماء والسادة والمربين وذوي الاخلاق الناس اللي كانوا ما شاء الله كانت زكاة الواحد منهم الف الف دينار الف مليون دينار سبحان الله هو ده حفظ الله عز وجل للأولاد جا منين أصل الأباء كانوا على طاعة من جاء بالحسنة فله خير منها أنا ما بقولش ما بقولش إن ربنا سبحانه وتعالى هيحفظك أنت بس لا والله ده يحفظك ويحفظ لك أولادك من بعدك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا قال لنا فليتقوا الله انتوا لو اتقيتوا ربنا سبحانه وتعالى تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لكم اولادكم من بعدكم خدوا بالكم من المعاني دي من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها ربنا يحفظك انت واولادك واحفادك واولاد احفادك واحفاد احفادك وهكذا حفظ ربنا سبحانه وتعالى للناس حفظ ربنا سبحانه وتعالى هيحفظك بقى في صحتك ويحفظك في مالك ويحفظك في اولادك يا ما شاء الله لا قوه الا بالله من فوائد الطاعات اثر الطاعه على حياه العبد المسلم ان سبحان الله الدنيا دار بلاء وحتما ولا بد العبد المسلم تلاقي من وقت للتاني كده وقع في بلاء وقع في بلاء وقع في مشكله من المشكلات سبحان الله أين المخرج بعد فضل الله عز وجل يجي هنا ويظهر هنا بقى أثر العمل الصالح يظهر هنا أثر العمل الصالح ناخد من القرآن وناخد من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما من القرآن فربنا وهو بيذكر لنا قصة نبي من أنبيائه سبحانه وتعالى نبي الله يونس قال الله سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ظلمة بطن الحوت ظلمة البحر وظلمة الليل ده يديك معنى ان لو في ظلم شديد وقع عليك مش ظلم واحد ده ظلم من أق- اقرب الناس لك و- وهتتحبس وهتضيع وكل حاجة في حياتك هتضيع والله يأتي العمل الصالح هنا ربنا وضح لنا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وكشفنا ما به إيه، ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا يا جماعة هو ربنا ذكر لنا في سورة الأنبياء ذكر لنا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار وذكر لنا قصة نوح عليه الصلاة والسلام ومشكلته مع قومه وذكر لنا قصة لوط عليه الصلاة والسلام ومشكلته مع قومه وذكر لنا داود وسليمان وذكر لنا أيوب وذكر لنا آه، آه، إسماعيل وذا الكفل والكفل وذكر لنا أيضا قصة نبي الله س- آه، آه، زنون يونس وذكر لنا قصة نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم ألقي في النار فكان كربا سيدنا نوح كان مشكلته مع قومه فكان كربا سيدنا موسى سيدنا يونس وسيد سيدنا يونس مشكلته أنه ألقي في البحر سيدنا أيوب كانت مشكلته أنه كان مريض سيدنا زكريا كانت مشكلته ما عندهوش ولد ما عندوش ولد وربنا في الصورة كل شوية يقول فاستجابنا له فاستجابنا له ونجيناه من الغم فاستجابنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معه ف- فاستجابنا له وأص- و- و- ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم المشكلات والأزمات اللي وقع فيها أنبياء الله عز وجل ل- إزاي خرجوا من المشكلات دي تقول لي هم الأنبياء هقول لك ربنا سبحانه وتعالى لما وضع القانون القانون ما بيفرقش بين نبي وغير النبي القانون ماشي على الكل القانون ماشي على الكل طب ليه ربنا نجاهم ربنا قال لنا السر في القرآن قال الله سبحانه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة ليه يا رب إنهم الضمير ده عائد على مين على كل الأنبياء المذكورين قبل ذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات العمل الصالح يسارعون في الخيرات خد بالك من نص القرآن انا عندي مثلا انا رايح المسجد اقول يسارعون الى المساجد لا لا لا ده ربنا بيقول لك يسارعون في الخيرات وكانهم اصلا عايشين في دايره الخير هم اصلا جوه دايره الخير هم جوه مش بره يعني تخيل معايا دي دايره الخير يسارعون الى الخيرات يعني هم بره دايره الخير ورايحين لها لا ده ربنا بيقول انهم كانوا يسارعون في الخيرات يعني هم جوه دايره الخير هم جواها اصلا يعني هم جوه دايره الخير ويسارعون الى الخيرات مش كده وبس ويدعوننا الدعاء هنا بمعنى العبادة ويدعوننا أن يعبدوننا راغبا ورهبا في حالة الضراء وفي حالة السراء كان حالهم مع ربنا دايما كويس في شدتهم بيعبدوا ربنا في رخاهم بيعبدوا ربنا ويدعوننا رغبا ورهبا ده العبادة الظاهرة وكانوا لنا خاشعين قلوبهم كانت ذليلة بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى جوارحهم وقلوبهم كانت معلقة بالله جوارحهم وقلوبهم مسخرة لطاعة الله فكانت النتيجة ان كان دايما كل واحد منهم لما بيقع في كرب ما من كربات الدنيا بتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى بيخرجه منه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام اتحط في السجن اتباع بثمن بخس اخواته رموه في البئر ومع ذلك سبحان الله كان في كل مرة يخرج كان في كل مرة يخرج بفضل الله كما سيتبين لنا الآن امرأة العزيز لما دخلت على يوسف عليه السلام بعد ما تبوأ ملك مصر فهمت القانون بتاع ربنا من جاء بالحسنات فله خير منها إن قال المعصية لأ وإني أخاف الله معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي لما قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه كانت النتيجة المبشرة يا يا دخلت امرأة العزيز على يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال السدي لما دخلت عليه ورأته قد تبوأ ملك مصر قالت سبحان الذي يجعل العبيد سبحان الذي يجعل العبيد بطاعته ملوكا ويجعل الملوك بمعصيته عبيدا هو ده القانون بتاع ربنا يا يوسف انت صبرت كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بملك مصر وانت عصيت ربنا سبحانه وتعالى كانت النتيجة ذلتها وفضحتها اللي كانت على رؤوس الاشهاد لدرجة ان النساء عمالين يلسنوا عليها امرأة العزيز ما قالوش امرأة العزيز دي نسبوها لزوجها عشان يقولوا الست العظيمة اللي- هذا امرأة الرئيس نفس الكلمة امرأة العزيز تراود فتاها وقالوا فتاها قالوا فتاها علشان يحقروا من شأنها ده عبد راحت للعبد بتاعها تراود فتاها عن نفسه قد شغل بيلسنوا عليها سبحان الله شوف الذل شوف الذل شوف الهوان شوف الفضيحة بسبب معصية الله سبحانه وتعالى يا رب سلم يا رب يا رب سلم يا رب إنما سبحان الله كربات الدنيا اللي ما بيخرجش منها إلا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى أم من أمهاتنا كانت بتكلمني بتقول لي ابني كان عندي ابني كان عنده معذرة مرض شديد جدا وعرضت أوراقه على أكبر دكاترة في مصر وكانوا بيقولوا إن لازم يتعمل له عملية والعملية دي كان الولد مصاب بسرطان وكان يعني أمر خطير جدا يعني وتقول لي كانت نسبة نجاح العملية لا تتجاوز 10 15 20% تقول لي والله وكان لي عمل صالح كنت دايما أسأل الله سبحانه وتعالى به أن يداوي لي ولدي قلت لها عملك إيه يا أم الكريمة قالت له والله يا شيخ احمد انا شفت ابني مريض وانا كان طول حياتي دايما فلوس الزكاه بتاعتي فلوس الصدقات بتاعتي متوجهه للمرضى فسبحان الله يوم ما الدكتور دخل يعمل العمليه قبل ما يعمل العمليه بيوم الدكتور اتصل عليا وقال لي آه، يعني انا حبيت ابشرك ان في استاذ دكتور جاي من المانيا كبير جدا ومتمرس قوي في ال- في العمليه دي وجاي على غير مواعيد سابقه ده هو جاي كده زياره فاحنا كلمناه يشوف العمليه يشوف الحاله دي فجاء شاف الحاله واطلع على الحاله وقال بفضل الله ان في امل كبير جدا سبحان الله ده انتوا امبارح يا جماعه بتقولوا 5% ولا 10% النهارده الامور اتغيرت ليه فقالت والله آه، آه، ابني عمل عمليه والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى شفاه وعافاه فكنت دايما لما بحب آه، اعرف يا رب ايه إيه السر فكنت دايما لما بحب اعرف ايه السر فقالت لي في رؤيتي رايت نبي الله ايوب رايت نبي الله ايوب وجاء ضرب على كتفي كده وقال لي بما صنعت مع مرضى المسلمين نجى الله سبحانه وتعالى لك ولدك نجى الله سبحانه وتعالى لك ولدك هو ده المعنى ان يا جماعة كربات الدنيا والله مهما اجتهدنا في العمل الصالح بتزول وبتبعد تبتعد عنا تماما اما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيا ريت بقى نفهم كلام النبي ما نبقاش حافظينه بس نفهم بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم سامحوني انا بقول بسرعة لان الوقت طبعا بيجري مننا وانا عايز اكد على المعاني دي كلها سبحان الله اما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث الثلاثة اللي دخلوا غار ونزلت الصخرة صدت عليهم الغار الغار ده هو عبارة عن البلاء اللي ممكن الإنسان مننا يقع فيه الغار ده هو عبارة عن كرب شديد جدا جدا جدا الإنسان وقع فيه فقال أوسطهم إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم وكانت النتيجة ده يا رب أنا بريت والدي وتاني يقول يا رب عفيت عن الحرام وتالت يقول يا رب حفظت مال الأجير لحد ما جاء وخد غنم بين جبلين كانت النتيجة أن الصخرة انفرجت أن الصخرة انفرجت وخرجوا سالمين نفس الكلام اللي واقع في كرب وهم دور على عمل صالح دور على قيام الليل دور على صدقة دور على الإحسان للناس والله العظيم تجد ربك سبحانه وتعالى يكافئك بها خير الجزاء يكافئك بها خير الجزاء لأن ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا قانون ها نحفظ بقى من جاء بالحسنة ها أهلنا في الصعيد بيقولوا إيه ها آه آه فله خير منها فله خير منها كذلك أيضا من فضائل فعل الطاعات من فضائل فعل الطاعات ودي حاجة رائعة جدا نور نور يقذفه الله عز وجل في وجهك وقلبك يا رب اجعلنا من هؤلاء يا رب نور يقذفه الله عز وجل في قلبك ووجهك أما النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلبك فترى انشراح الصدر وسعة الصدر والسعادة والسرور والطمأنينة فإن القلب لا يسعد أبدا إلا بطاعة الله نور يقذفه الله تبارك وتعالى في القلب فيعي هذا القلب عن الله يحدث أمامه موقف تلاقي القلب ما شاء الله عنده نور شاف الموقف ده ما شاء الله يكتب الله الناس متحيرين يا جماعة كده ولا كده نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيرى به الحق حقا ويرى به الباطل باطلا نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيرى به فيرى بنور, بنور الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كان سبحان الله بعض السلف يقولون إن للحسنة لنور في القلب وقوة في البدن أثر يروى عن ابن عباس ويروى عن الحسن ويروى عن الفضيل بن عياض نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فلما يسمع القرآن ينزل بسرعة سبحان الله ينزل بسرعة القرآن في القلب فالنور يزداد في القلب فالنور ده يقطع العين فتدمع النور ده يدي إشارات للجسد فيقشعر كده وهو بيقرأ القرآن النور ده يشعر, يشعر, يشعر به العبد بمعاني عظيمة قوي يشعر به العبد بخوف من الله بثقة في الله النور ده في عز الأزمات والله يا إخواني في ناس كده لطاعتها في عز الأزمات خلاص ليس لها من دون الله كاشفة هنضيع هنضيع تلاقي ربنا بياخذ في قلوبهم نور كده هذا النور يزداد به قلب العبد يقينا في الله في عز الأزمة إن شاء الله ربنا مش هيضيعني في عز الأزمة ربنا سبحانه وتعالى مش هيخذلني ما شاء الله لا قوه الا بالله علشان كده اليقين ده اللي ربنا سبحانه وتعالى نور بيه قلب النبي ونور بيه قلب الصحابه بعد كده نور بيه قلب النبي لما بيقول لابو بكر لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا النور ده اللي ابو بكر خده رضي الله عنه يوم غزوه بدر وشايف النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض يا رب نصرك الذي وعدت يجي ابو بكر من ورا النبي ويحتضنه شوفوا يا جماعه هنا 1000 وهنا 300 دول معاهم مدججين بالسلاح دول معهمش حاجة فقراء أذلة زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولكن سبحان الله شوف النور اللي ربنا بيقذفه في القلب بسبب طاعة العبد يتحول إلى يقين ما شاء الله لك بالله يجي أبو بكر ويحتضن النبي ويقول له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك النور ده اللي ربنا قذفه في قلب أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأمام المصيبة دي يثبت قلبه ويطلع يقول للناس أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لما, النبي لما أبو بكر تولى خلافة المسلمين وارتدت العرب لما عرفت النبي مات والعرب كلها هتهجم على المدينة علشان تقتل كل من فيها وفارس بتهجم على المدينة والروم بيهجموا على المدينة وابو بكر بقى وحيد أهل المدينة بس تقول عائشة والله لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم واشرأب النفاق والله لقد نزل على أبي ما لو نزل على الجبال الراسيات لهضاها الجبال هتتنفس تنسف من شدة الهم اللي وقع على قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسبحان الله يجي له الصحابة ويقولوا له يا أبا بكر الزم بيتك وأغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى يأتيك يقين خلاص الإسلام ضاع خلاص النبي مات و- و- و- والروم في الشمال نازله المدينه وفارس من جهه العراق جايه لنا و- والعرب من الجنوب طالعين لنا خلاص هنعمل ايه و- و- و- وحوالينا الجهه الثانيه البحر يعني احنا ضايعين ضايعين خلاص الزم بيتك بقى لحد ما ربنا ياتي لك باليقين وهو سبحان الله شوفوا بقى شوفوا اليقين هي بمعنى الموت شوفوا بقى طاعه ابي بكر الصديق القديمه كانت سبب إخراج النور من قلب أبي بكر الصديق النور ده اللي تحول إلى يقين فقال والله والله لو قاتلنهم عليها أي على هذه الزكاة التي منعوها حتى لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لو منعوني حاجة بسيطة جدا كانوا يؤدوها لرسول الله ولو معزة بسيطة لقاتلتهم عليها حتى يجعل الله سبحانه وتعالى بيني وبينهم فتحا والله لأقاتلنهم عليها سبحان الله عمر بيقول فوالله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر شرح صدر ابي بكر فعلمت انه الحق ويطلع الصديق طلع الجيوش 11 جيش رايح للمرتدين واربع جيوش طلع لبلاد الروم وجيش طلع لبلاد فارس ال11 جيش ابو بكر الصديق طالع معاهم طالع معاهم طب طالع معاهم ليه خليك انت خليفه للمسلمين طالع معاهم عشان ياخد اجر الجهاد ايه القمه دي ايه قمه اليقين ده هي دي الطاعه الطاعه في وقت الازمات تلاقيها تحولت الى نور في القلب يزداد به العبد يقينا في الله سبحانه وتعالى يزداد العبد بيقين في الله سبحانه وتعالى في عز الازمه ابنك مريض ان شاء الله يشفيه زوجك واقع في كرب شديد جدا وهيتحبس ان شاء الله مش هيحبس ربنا سبحانه وتعالى يكرمني الطاعه بقى في الاوقات دي ما شاء الله وتظهر او يظهر اثر الطاعه اللي هو النور مش النور في القلب بس والنور على الوجه كمان والله يا اخواني بعض مشايخنا كده انا بحب بس ابص الى وجهه بس فيزداد قلبي ايمانا النظره لوجه مشايخنا بس ابص في شيخ سيدنا الشيخ يعقوب والله العظيم القلب يزداد ايمانا في سيدنا الشيخ ابو اسحاق اسال الله ان يحفظه وان يشفيه من مرضه اللهم امين انظر بس لوجه الشيخ ابي اسحاق رحمه حفظه الله واكرمه الله سبحانه وتعالى وعجل شفاءه ابص لوجه الشيخ ابي اسحاق والله العظيم يزداد قلبي ايمانا ابص في وجه شيخنا الشيخ آه، مصطفى العدوي الشيخ حسان ومشايخنا الاكارم الافاضل والله القلب يزداد ايمانا ليه تنظر الى وجوههم تحس النور طاح على وجوههم كانوا بيسالوا الحسن ما بال المتهجدين احسن الناس وجوها قال اقوام خلوا بالله سبحانه وتعالى فألبسهم الله من نوره ربنا سبحانه وتعالى وضع النور على قلوبهم وعلى, وعلى وجوههم عارفين أحبابي وأنا بقرأ سورة يوسف في مجموعة كده من إخواننا الأحباب في المنصورة بشرح لهم سورة يوسف فلفت نظري في سورة يوسف إنه لما يخش السجن يقولوا له ال- صاحب السجن يقول إن نراك من المحسنين بعد كده اخواته لما يخشوا عليه إن نراك من المحسنين ابن العزيز يبص عسى ان ينفعنا وان نتخذه ولدا احنا شايفين سبحان الله ده يقول له احنا شايفينك محسن وده يقول له احنا شايفينك محسن وده يقول له احنا شايفينك محسن هو ليه لطاعة يوسف عليه الصلاة والسلام عبادة يوسف ظهرت على وجهه صلى الله عليه وسلم عشان كده الصحابة كانوا لما بيشوفوا النبي يقولوا ويكأنه فلقة قمر وش النبي نور بدر كده صلى الله عليه وسلم ده الجمال الحسي جمال الخلقة وجمال ال- جمال العبادة كمان ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني والله يا أحبابي والله يا أحبابي آه، أعظم الناس سعادة في الدنيا والآخرة هو اللي اللي على طاعة الله سبحانه وتعالى للأسف هو الوقت للأسف جرى مننا جدا وكنت أتمنى أن أنا أعمل حلقة بقى عن إيه إيه إيه أثر الطاعة على العبد بقى في الآخرة ولكن إن شاء الله بإذن الله لعل أن ربنا سبحانه وتعالى لعل أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بإذن الله آه، درس جاي ونعملها إن شاء الله عايز أختم الدرس بفضل الله عز وجل بعدة أمور عايز أشكر كل إخواننا اللي إحنا- أنا دايما بسميهم آه، آه، الجندي المجهول هو مجهول عندنا ولكن ما شاء الله لا قوه الا بالله هو معروف عند الله سبحانه وتعالى اخواننا واخواتنا على راسهم طبعا اخونا محمود عطيف ربنا رب يحفظه اخواننا دول ربنا يبارك فيهم شغالين من تحت لتحت يجمعوا فيديوهات ويشتغلوا وبيعملوا مونتاج واخواننا واخواتنا اللي دخلوا معانا على الصفحه ان شاء الله انا اقول لهم جزاكم الله خيرا اشكر كل اخواننا واخواتنا اللي شغالين معانا في المونتاج شغالين معانا في الاعداد وشغالين معانا في في في تفريغ الحلقات ربنا يا رب يجزيه خير وان شاء الله بدءا من بكره باذن الله ينزل كل شغلهم على الصفحه ان شاء الله فيا ريت اخواننا في الكنترول يعرضوا الصفحه ان شاء الله وانا بدعو برضو كل اخواننا اللي بيعرف يشتغل مونتاج واللي بيعرف يشتغل إيه، عنده موهبة تفريغ الحلقات إيه، اللي عنده أي مجهود دعوي عايز يقدمه إن شاء الله إيه، أنا إن شاء الله يكون مشترك معانا في المجهود ده على فكرة الفيديوهات دي مش أنا اللي عاملها ولا اللي أنا اللي جبتها والله اللي عاملها مجموعة من الشباب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خيرا قاعدين والله النهاردة طول النهار قاعدين ما شاء الله الفيديوهات ليل نهار ما شاء الله وما شاء الله حتى أثناء الحلقة طالعين نازلين من المونتاج طالعين نازلين طالعين نازلين ربنا رب يجزيهم خير أنا أشكر كل إخواننا المشاركين معنا في الفريق الدعوي وأشكر برضو كل إخواننا القائمين على القناة وأشكر كل إخواننا اللي من ورا الكواليس بقى اللي محدش شايفهم اللي هم ما شاء الله يعني لولا الله عز وجل سبحانه وتعالى وحده ثم هم ما كانت لنا مثل هذه اللقاءات فانا اشكر كل اخواننا ما شاء الله إيه، التصوير والمونتاج والاضاءه وكل اخواننا عشان بس ما انساش حد يقول اخراج كلهم ربنا يا رب يجزيكم عنا خير ويتقبل منكم ويجعل كل حرف بيتقال وكل ش- اخ بيلتزم وكل اخت بتهتد اسال الله سبحانه وتعالى ان هو يكون في مجهود في ميزان حسنات كل اللي بيشاركوا مع في هذه الحلقات بمجهودهم ربنا يا رب يجزيكم خير يا ريت ان شاء الله نخش على الصفحه النهارده هيتحط لكم دلوقتي سؤال يا ترى اذكر لي موقف واحد بس من المواقف اللي انت حسيت فيها فعلا بأثر الطاعة على حياتك او على حياتك وان شاء الله نذكرها بإذن الله اول حاجة الاسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى اذا ربنا قدر لنا الحياة وقدر لنا اللقاء والبقاء احبابي انا سعيد جدا ان انا كنت معاكم النهاردة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عن تقصيري في التحضير ولكن الله وحده هو الذي يعلم قدر ما يبذل في هذا التحضير فأسأله سبحانه وتعالى آه، إن أحسنت فأنا أقول هذا فضل الله عز وجل وإن كنت أسأت فأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وأن يعفو عني زللي وتقصيري وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
حياتك قائدا كن في حياتك قائدا